واحنا بنتكلم عن مفهوم العباده آه، تعودنا ان يكون بدواخلنا وباذهاننا وافكارنا صوره محدده ومعينه عن العابد. حقيقه مزمور 73 يشوفنا صوره مختلفه للعباده او للعابد بالاجدر وهو العابد خارج المقادس. فمن هو العابد خارج المقادس وهل ممكن فعليا انا او حضراتكم تكون عبادتنا خارج مقادس الله وكيف نتجنب ان نكون خارج المقادس وحياتنا دائما تكون بالقرب من الله وداخل المقادس آه، معنا اليوم بالاستوديو وضيف الحلقه الاخ ميلاد جليل آه، اخ ميلاد اهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ اشرف آه، في البرنامج الجميل بتاعكم نقطه الصراحه مبسوط اكون معاكم ومبسوط اكون مع المشاهدين في وقت ربنا يدينا وقت من عنده جميل شكرا اخ ميلاد واحنا فرحانين ومتباركين انا آه، كمان جدا تكون معانا هاليوم آه، اخ ميلاد آه، لا شك انه اساف اللي كتب مزمور 73 آه، كتب 12 مزمور يعني بنشوف 11 مزمور من الحمد والتسبيح والفرح والتهليل لكن مزمور 73 ليه نمط خاص و و ونكهة خاصة وحقيقة يعني مو أحلى شيء يعني مش أحلى حاجة بالمصري آه، وسميناها العابد خارج المقادس بدءا من هو العابد خارج المقادس؟
اساس اشرف آه، مرات كتير قوي لما بروح لمزمور 73 انا نفسي بخاف عشان نبقى في نقطه صراحه بنتكلم بصراحه آه، بخاف لعده اسباب بخاف لانه انه ده اساف زي ما حضرتك آه، على خلفيه جميله بالكتاب وربنا يباركك في الكتاب انه كتب 12 مزمور وان اساف كمان رتبته في ال- في العباده والتسبيح وفي الهيكل ومع المسبحين ده نبي صح يعني شخصيه نبي حاجه ضخمه جدا فانا بخاف كل ما اروح لمزمور 73 اقول له يا رب احميني واحفظني خلي عيني عليك احميني من الجسد احميني من روحي احميني ان انا اكون عابد مسروق مم.
يعني انا دايما بحط الاكسبريشن ده يا أستاذ اشرف او حلوه أحط- هالكلمه اه في يعني, يعني يعني- حياته اتسرقت او ع- عبادته ع- هو اتسرقت.
ع- العابد كله اتسرق مم.
العابد كله الكيان ده اتحط من حته واتشال من حته فاتسرق من مكانه اتنقل من مكانه اتاخد من مكانه المقدس فكل حاجه اتشوشت يعني كل حاجه مش مش مش مش واضحه وهذا واضح من لغه النص يعني آه اما انا فكادت تزل تزل قدماي قدماي.
لولا قليل لزلقت خطواتي غرقت تخيل عابد بغار يغير وغار من المتكبرين اذ حسن رايت سلامه الاشرار يعني آه، ح- ح- يعني شيء صعب حاجه صعبه يا بصراحة.
اساس اشرف من عدد واحد لعدد 17 مم.
لما تشوف وتقرا عدد عدد عدد عدد ورا التاني هتلاقيه كلها موازين مغلوطه صح يعني لما تبدا بعدد واحد يعني اقرا حضرتك كده انما انما صالح الله لاسرائيل صالح لانقياء لأنقياء القلب يعني انا بس حضرتك سؤال دلوقتي في نقطه صراحه هو هل صلاح الله متوقف على اسرائيل وعلى انقياء القلب لا الله يمطر على الأشرار والأبرار وعلى الصالحين, الصالحين وعلى الطالحين والطالحين.
وانما يا.
الرب صالح للكل.
للكل ومرحمه على عن الكل, الكل تسود فانت تلاقي نفسك يعني العابد المسروق ده اشرب بص الرؤيه اتحجبت من قدام عينه فشايف كل حاجه عارف انت زي ما يكون النظر عارف انت شايف الحاجه حاجتين كأنه فلتر يعني أو كانه آه، هو مش شايف يعني كان عندنا دكتور آه، رحنا زرناه زمان عندنا في البلد عامل حادثه كانت بشعه جدا واتكسرت ايده ورجله وراسه كل حاجه اتبهدلت فرحنا نزوره قلنا له، سلامتك يا دكتور هو في ايه؟ قال لا، انا كنت ماشي عادي خالص على السكه آه.
وانا ماشي على الطريق فحسيت ان في موتوسيكل اللي ماشي من هنا وموتوسيكل ماشي من هنا فانا قلت احترت ليه ده بيجي كده ده بيجي كده فأدخل من فانا النص.
دخلت في النص اتاريها تراك آه.
عربيه نقل كبيره دخلت في نصها فهو شايف ال- الضوء فهو شايف فهو مشوش هو مش آه.
شايف فالعابد المسروق بي- بيشوف كل حاجه مغلوطه العابد المسروق او العابد خارج المقدس صح.
زي ما حضرتك قلت من شويه رؤية مشوشة الرؤيه مشوشه يا خاطئة استاذ والإع- للواقع والاعلان مشوش مم. ط- طب ممكن نشرح لل- للمشاهدين يعني شو خارج المقادس؟ يعني آه، يعني ماذا يعني انه انا اكون داخل المقادس وماذا يعني انه اكون انا خارج المقادس؟
المقادس اساس اشرف آه، زي ما حضرتك يعني اتفضلت في بعض الحلقات اللي خدناها مع بعض انك قلت انه مش بتاعت مكان المقادس مش مكان والعباده مش مكان يس فمقادس مش يعني مو الكنيسة مثلا مش الكنيسة يعني آه، مش عايزين عارف نختزل كلمة المقادس برضو في شكل أو في مكان أو في فريم أو في لا، زمان حتى.
أو في زمان يوم الأحد.
هي ال- المقادس الإلهية هي كلمة الله هو حضور الله الدائم في حياتي هو عمل روح القدس في حياتي هو الذهن الواعي لعابد واعي بيعرف يستقي ويأخذ من إعلانات الله يقدمها لشعب الله يعني الراجل ده غير انه كان قائد تسبيح اساف كان نبي صح حضرتك بتعرف ان النبي اساف اشرف هو هو بياخد اعلانات الله لش- ي- للناس، يقدمها للشعب.
لشعب الله في صوره مبسطه او في صوره مفهومه للبشريه فازاي نبي ورئيس تسبيح وقائد و- عباده وكاتب قائد من الوحي تسبيح المقدس.
وكاتب من الوحي يعني.
المقدس نعم.
ازاي تتسرق ده بيخوفنا اساس اشرف يعني انا ممكن اليوم كقسيس او كخادم أو او مرنم.
او او يعني يعني قاده قائد بالكنيسه او حتى اي مؤمن اعتيادي ممكن هاليوم حياتي تتسرق وحياه العباده والاقتراب الى الله لانه لانه نهى المزمور اما انا فالاقتراب الى الله آه.
ف- فالانسان اللي خارج المقادس او المؤمن خلينا نحكي اللي خارج المقادس هو مؤمن بعيد عن الله صح تمام يس يعني لو نعرفه فهو بعيد عن الله اساس اشرف فيه خطوره برضه و- والله نور ودائما بيشوف وبيفرجي كل خبايا الظلام تمام.
آه اللي موجود ب- بحياتنا بخاف على حته اخطر اساس اشرف انه يكون مفهوم خارج المقادس هو خارج المكان زي ما قلت من شويه لكن تخيل ان ممكن ممكن يكون عابد عابد وقائد تسبيح ونبي الله استأمنه على اعلاناته الالهيه إنه- تخيل ممكن يكون جوه المقادس نفسها و- ومسروق صح يعني ممكن يعني- اكون جوا بس انا برا برافو صح؟
عليك تعبير ج- يعني جميل م- ممكن انا بروح الاجتماعات ممكن انا بصلي وممكن الناس شايفاني آه زين وكويس آه بس عارف هو قافل هو مقفول الذهن مقفول هاي اخطر حتى والقلب يعني مقفول والكيان كله مقفول زي الازازه المقفوله الزجاجه المقفوله اللي مرميه في اكبر محيطات فهي مش داخله لها ميه اساس اشرب وده بيرجع مرات كتير قوي للنفسيه اللي بتتسرق وده اخطر حاجه بقى نفسيه العابد ان هو خلاص نفسيته اتسرقت فالنفسيه كل شويه عدو الخير يرمي عليها سهم ياه ده الاشرار آه، صح آه، مش بيموتوا كويس يعني بي... آه، ليس ليس في ليس في موتهم موتهم شد...
شدائد.
ايه ده؟ يعني ايه ليس في موتهم ده الكتاب علمنا انهم ك... كالعصافه التي تزاريها الريح جحظت عيونهم من يقول لك الشهم.
جحظ عينهم الش... من الشعب بدل ما يقول مثلا طالع الكوليسترول يا.
عندهم ك- كانه شيء كويس يعني آه.
آه، تجاوزوا تصورات القلب, القلب.
القلب. بعدين يقول لك ألسنة أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى.
يعني يعني إحصائيات غير كبرياء.
منطقية وغير لوجيك آه، فعلا شخص يعني مش شايف.
مش شايف مش يا، شايف.
مش شايف يعني الكتاب علمنا زي ما قلت ان الاشرار كالعصافه التي تزاريها الريح صح.
انت ايه اللي وصل مفهومك يا حضره العابد ان الاشرار كده في مفاهيم مغلوطه اساس اشرف ط- طيب هاي ال- آه، اخ ميلاد هاي المفاهيم المغلوطه آه، لما آه، اكون خارج المقادس واشوف الامور مو بعيني الله اشوفها بمفاهيم مقلوبه ومغلوطه كيف ممكن تنعكس علي يعني انا بقرا مثلا عدد 21 لانه تمرمر قلبي اه يعني انتخست في كليتي.
كليتي كيف ممكن تنعكس على نفسيتي وعلى بيتي وعلى خدمتي وعلاقاتي وحياتي اليوم؟
ال- العابد المسروق اساس اشرف بص يعني انا دايما اقول عارف عارف فاكر زي فكره نعمي مم.
يعني نعمي سرقت نفسها او خرجت نفسها بره دايره الشبع راحت في بلاد مؤاب راحت في بلاد غريبه وارض غريبه لا تعرف شبع ولا تعرف لما رجعت آه، نعمي لا تدعوني آه، ده ده ده, ده, ده المدينه نعمي.
المدينه اهتزت صح فكلهم كده بصوا كده من بعيد وقالوا كده هذه نعمي شكلها متغير وتعبانه كلها عارف انت في- منحنية و- في مصر اقول لك كركبت يعني ايه كركبت يعني كوكت عارف زي البومه كده عارف اللي هو ايه بي- انحنت.
انحنت وشكلها كده ايه اللي وصلك كده يا عم اسف ايه اللي وصلك كده- كده يا نعمي
قالت سرقت عفوا لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة.
مرة مره يس.
يعني مرات وده اللي بيحكي مرة عليه مرة هذا، لانه تمرمر تمرمر القلب والانتقاص في كليتي فالعابد المسروق بتتسرق نفسيته فبالتالي قلبه بيتمرمر وكليته بترخصه عارف اللي هو ايه انا مش مبسوط يعني ياما ناس يا استاذ اشرف و وكمان احنا عشان نبقى في نقطه نقطه صراحه وبرنامج نقطه صراحه احكي ونحكي لك بصراحه أحكي احنا لك.
حابين نحكي بصراحه انا مرات انا انا يعني او انا بحكي عن نفسي انا مرات كتير قوي لما احس ان انا خارج المقادس مع اني بخدم فانا احس ان في مرات يعني انت جوا بس بس, بس مش جوه بس مش مش مش really جو- جوا مش يعني.
جوا.
اه فاحس ان قلبي عارف كعابت عارف في تقل على قلبي بأدي المسؤوليه بتقل مش بحب برنم بتقل مش بحب تواجد عارف كواجب وكمسؤوليه وعشان الاخوه ما يزعلوش مرات مرات عملت كده يعني انا بعترف قدامك قدام مشاهدي مرات عملت كده بس دي كانت اصعب اوقات الخدمه شكرا لصراحتك يعني ما احنا في نقطه صراحه اه بصراحه كلنا كلنا سويناها أظن، يعني- او بحكي على نفسي فاساس اشرف دي دي دي كانت حاله يعني عارف بالظبط بالظبط اللي قال عنها بولس كده سرت نحاسا يطن وسنجا وسنجا يرن.
وسنجا يرن عارف لا ضايق طعم التعزيه ولا ضايق طعم الحضور الالهي ولا ضايق طعم الاستمتاع وانا بخدم بقدم رساله الله من خلال العباده والترنيم فعارف كل الكونكلوجن ده آه، بيحط جوه كيان قلبك مراره فانت مش مستمتع فانت مش مستمتع فالراجل ده قعد نص صحاح وبره بره المقادس شايف كل حاجه مغلوطه اخ ميلاد آه، في عدنا وانت بتتكلم تذكرت آه، داوود آه، يعني اصاف كتب 12 مزمور تمام.
داوود كتب اظن 73 مزمور تمام.
آه، داود اجى عليه وقت لما آه، قال آه، صحي يوم من الايام قال اني ساهلك يوم بيت شاول شاول.
وراح الى ملك اخيش ملك جت مكان قعد اسمه عنده جت وقت.
وقعد عنده آه، 16 شهر 16.
آه، بيقول الكتاب المقدس انه بال 16 شهر لا في مزمور لا في ترنيمه آه، بالعراقي ماكو وحي ما- ماكو شيء يعني شيء.
ليش؟ لانه تسرق لانه خرج برا دائرة الله خرج برا المقادس يمكن يومها ترمز أورشليم لكن اليوم أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم هو مسروق من نفسه ف- فهو هو ملك وهو نبي وهو قائد لشعب لكن بنشوفه حياته من غير ثمر مسروق.
يعني لغايه ما رجع آه، الى اورشليم أيوة.
نشوف حياته بدات تثمر والمرار والخوف وال... والانتخاس في الكليه يعني شيء صعب صراحه لما انت مرمرته وانتخسته تمام.
في كليتي واحنا مرات واحد ما بينام يعني زين ما بينام كويس بيقعد ثاني يوم معصب آه. فتخيل واحد نفسيا وجسديا وفكريا مشوش مشوش.
يعني و- ومتالم السيس انا دايما بقول ان العابد العابد زي السمك في الميه العابد الحقيقي ده زي السمك في الميه نزله في الميه يعرف يسبح ويستمتع ويمشي ضد التيار وهو- ده هو ماشي ضد التيار مش بيعاني على فكره ده ط- هو طبيعه السمك انه بيمشي ضد التيار عكس التيار.
هو مستمتع صح بس طلعه بره الميه بيموت عشان كده المرنم في مزمور 36 أساس أشرف قال تعبير أنا بحبه جدا قال له يا رب لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك نرى نورا نرى نورا مش مش الرؤية تبقى متشوشة مش الذهن يبقى متشوش مش القلب يبقى متمرمر لا ده أنا عندي ينابيع حضورك وعندي ينابيع نعمتك يا رب أنا شايف نفسي عارف كل شوية نور بص يا أستاذ أشرف نور من نور بص وإعلان من إعلان وبركة من بركة وحضور إلهي من حضور إلهي فأنت عايش في حياة شبع مستمر بس أنا بقول النهاردة لنفسي وبقول لكل ال- اللي بيشاهدوني خلي بالك من الجسد اكتر حاجه بتشدك بره المقاد- المقادس هي الجسد اللي جوانا اساس اشرف لا يميل للمقادس ولا يميل للحضور الالهي لا يميل المق... ولا يميل للحضور فبقول يا رب احفظني من نفسي احفظني من جسدي احفظني من دوافعي احفظني من من عيني او يعني آه...
قدسني يعني هو هاي فكره قدسني.
المقادس انه افكاري احفظ.
وانظاري و- احفظ رجلي من قدس الله يا من, رب.
من الزلل يعني من الزلق من الزلق والزلل انت انت عارف الزلق دي عندنا احنا في الصعيد لما تنزل المطر اساس اشرف ما تتزحلق فتبقى في ت- تراب والتراب يتحول لطينه عارفه انت ما بقاش عندك اي كنترول على حاجه فانت بش يا.
عارف ممكن تيجي اول الشارع ت- تكمل نص وانت زاحف صح فمرعبه فمفيش سيطره انت مش مسيطر على كيانك على رجلك لان مفيش دخول للمقادس مم. طيب آه، اخ ميلاد انت بتتكلم صراحه انا كتبت سؤال آه، يعني آه، كيف نبقى داخل المقادس؟ كيف ممكن هاليوم آه، مو فقط نرجع للمقادس لكن كيف نستمر.
يعني نمكث نمكث.
يعني داخل المقادس لانه بصراحه المزمور انتهى آه، بي بي يعني نشوف نور آه، على اساف اما انا فالاقتراب الى الله حسن.
حسن لي يعني لا خليني ارجع للمقادس كيف ممكن هاليوم اعيش وانا داخل المقادس وهل حقيقه يعني حابين نوجه رساله للاحبه المشاهدين اللي بيسمعونا ل- للناس اللي برا هل هل انا قادر انه ارجع هاليوم في في استرداد من عند الله تمام.
وكيف ممكن اظل آه، هو- داخل المقادس هو قالها قالها حتى دخلت مقادس آه، آه، العلي العلي الله الباب حضور الله دائما مفتوح يا أستاذ أشرف. حضور الله دايما مفتوح الله يدعو يدعو جميع الناس يس.
بص هو هو قال لك تعالوا الي تعالوا الي وبدخل معاك وبعمل مع يعني ب- بقضي معاك علاقه ويبقى بي- في ود بيني وبينك آه، وتجد مرعى بيني وبينك فالباب مفتوح وتجري من بطنه انهار ماء ماء حي.
حي بس هو الفكره حتى دخلته اذا القرار دع- دعوه للرجوع اليوم قرار هو هو متوقف على القرار بتاع انا هل انا مبسوط بالحياه اللي انا فيها خارج المقادس ده سؤال وسؤال مرعب لانه ده بيحطني قدام تحدي رهيب اللي هو انا هل انا عابد حقيقي مم.
ولا عابد مزيف صح
هل أنا مؤمن؟
الساجدون الحقيقيون فبالروح وبالحق ينبغي فلما قال يسوع الساجدون الحقيقيون لا شك انه في ساجدون غير حقيقيين تمام، او يس.
فيك يا صح فيك، تمام، يا.
صح فدي اسئله يا ساشا بت- بتتوقف عليا انا وانا خارج لو انا حتى حتى اعرف انا هاليوم وين انا انا تمام.
جوا ولا انا برا حتى دخلته مم.
المؤمن اللي بيقول حتى طب, دخلته طب شكلها داخل المقادس كيف يعني يعني شكل ال- يعني يعني انا انتبهت انه مثلا آه، بدايته وهو برا المقادس اما انا فكادت تزل قدماي لولا قليل لزلقت خطواتي لما دخل جوا المقادس قال امسكت بيدي اليمنى هو شنو الشيء اللي ما خلاني ازلق وازل يعني ايد الرب انت مسكت بيدي ايد اليمنى الرب جوه المقدس السي اشرف في مقومات الهيه وتعضيد الهي لكل من يدخل يعني احنا بنشوف صوره مختلفه تماما جوا المقادس تمام.
صح yes.
وبنشوف مثلا يعني الصوره اللي صورها غرت من سلامه غرت من المتكبرين رايت سلامه الاشرار و- و- وبيغار وبيحسد بعدين لما دخل المقادس قال آه صاروا للخراب بغتة اضمحلوا فنوا آه، او فنوا من الدواهي آه ف ف ص- صار يشوفهم بشكل مختلف يعني يعني اول شيء آه، نظر الى رؤية سلامه مشوشة.
الاشرار اه بعدين رؤية- كانما حط آه، يعني رؤيه نظارات مشوشه عدسات دخل صحيحه دخل الرؤيه رجعت تاني شافهم بعيون الله الرؤية- او الرؤية شاف رجعت.
الواقع اليوم بعيون الطبيعي.
الله الطبيعي.
يس. آه، اما انا في الاقتراب الى الله فحسن فاذا حابين نوجه يعني جمله او جملتين آه، للناس اللي خارج المقادس آه، شو تحب تحكي لهم اليوم؟
أنا بقول إن الباب الحضور الإلهي وباب المقادس مفتوح لكل من يريد. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل خارج المقادس. تعال النهاردة ليك مكانك، ليك قيمتك، ليك غلاوتك في قلب الله المحب.
شكرا اخونا ميلاد آه، احبائنا المشاهدين آه، كنتم معنا في برنامج نقطة صراحة صلاتي انه هاي الحلقة تكون سبب بركة لكل واحد وكل واحدة بيسمعونا اليوم آه، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج نقطة صراحة الرب معكم